بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد نستكمل بمشيئة الله قصة التابعي الجليل الأحنف بن قيس رضي الله عنه الأحنف بن قيس رضي الله عنه وكنا تعرضنا لبعض الأزمات بعض الأزمات التي يمر بها الشباب وقلنا أن هذه الأزمات أزمات واقعية يعيش فيها الشباب ونعاصر هذه الأزمات في كل مجتمع وكل جيل يعني يمر بهذه الأزمات وأحيانا نجد لها حلول وأحيانا لا نجد لها أيضا حلولا أخرى فالشباب في أزمة دائمة وقلنا لماذا الشباب في أزمة دائمة أولا لأنه يفتقد الهدف والغاية أي يفتقد الهدف والغاية وتكلمنا في هذا البند إن كثير من الشباب لا هدف له ولا غاية له طبعا هتقول انا ده انا بصلي وانا عارف وانا هدف في ان ربنا سبحانه وتعالى يدخلني الجنه فعلا احنا قلنا ان كثير من الشباب لا هدف له لكن انت من القليل ربما يكون انت لك هدف واضح ومحدد انت عايز تدخل الجنه عايز ترضي ربنا سبحانه وتعالى لكن كام في المجتمع كام من الشباب له هدف زي هدفك فاهم زي فهمك كام قد ايه نسبه ضئيله جدا لا تنظر الى عدد الشباب الملتزم ولكن انظر إلى عدد الشباب غير الملتزم يعني إذا كان في مجتمعنا 14 مليون شاب كم منهم ملتزم كم منهم ملتزم انت عشان تعرف الإحصائية مثلا شوف الثانوية العامة داخل فيها كام طالب السنة دي والإعدادية داخل فيها كام طالب السنة دي والجامعة داخل فيها كام طالب السنة دي هتلاقيها عدت ال 14 مليون عدت بكتير لكن احنا بنتكلم على ايه؟ شريحة صغيرة 14 مليون وما تستغربش المجتمع 77 مليون لما يكون منه 14 مليون شباب الباقي نساء طبعا الشباب دوت فيه الفتيات وفيه البنين الباقي رجال كبار ونساء عجائز يعني نسبة 14 هذه ليست بكثيرة 14 مليون ليس كثير 14 مليون شاب يعيش في المجتمع ما هو هدف هذا الشباب ما هو الهدف هدف ضائع ضائع وكما ذكرنا نتكلم عن الأغلبية وليس على الأقلية فالكثير لا هدف له بعد ما يبذل جهد في تعلمه وفي دراسته وفي كذا وكذا تيجي تسأله طب أنت بتدرس ليه؟ يقول لك مش عارف أهو أهي شهادة باخدها وخلاص طب أنت بتتعلم ليه؟ أهو شهادة باخدها وخلاص لازم أتعلم لازم أتعلم لو ما اتعلمتش يقولوا عليا مش بتعلم أجي أتجوز مش هيجوزوني مش كده؟ أنت يا بتتجوز بالشهادة النهاردة تيجي مثلا تتجوز يقول لك معاك شهادة إيه؟ يا إخوان أنا مش شغال بالشهادة أنا ما بعملش حاجة بالشهادة لا برضه معاك شهادة إيه؟ لو معكش شهاده وشهاده جيده يبقى انت مش هتعرف تتجوز فانت بتتعلم بتتعلم ليه ربما يكون تعلمك هذا لتحصيل مثلا زواج مناسب لتحصيل يعني عمل مناسب لو لقيت لو لقيت فالشباب يعيش بلا هدف فاقد الهدف فاقد الهدف يعني فاقد الوعي تخيل واحد يعيش ويتحرك بلا هدف يبقى بلا وعي فعلا بلا وعي فإذا كان المجتمع والشباب يعيش دايما بصفة مستمرة بلا هدف يبقى دي أزمة ولا مش أزمة أزمة ليه؟ لأنه بيلف حوالين نفسه يدور يدور كما يدور تدور الرحى يدور كما تدور الرحى بلا هدف كل ما يقطع مشوار طويل يجد نفسه وصل لنقطة البداية من جديد فيصاب باليأس يصاب بالملل يصاب بالفشل يصاب بالاكتئاب يصاب بأمراض كثيرة وما هذا إلا لأنه يفتقد الهدف حل هذه القضية إن إحنا ندعو الناس إلى دين ربها تبارك وتعالى نحن نعلم الناس أن هناك هدف هناك هدف عظيم ينبغي أن نسعى كلنا إلى هذا الهدف وهو تحقيق مرضاة الله سبحانه وتعالى ولو ربنا سبحانه وتعالى رضى عنك هيدخلك الجنة معقول ربنا يرضى عنك ويدخلك النار هل معقول هذا ان ربنا عز وجل يرضى عنك وبعدين يدخلك النار مش ممكن طبعا مش ممكن لكن هدفك الأساسي أن ربنا عز وجل يرضى عنك ولو ربنا عز وجل رضى عنك كل المشاكل هتتحل مشاكل الدنيا ومشاكل الآخرة لأنك أنت خايف إيه من الآخرة خايف انك تدخل النار خايف تتعذب خايف تتسأل خايف تناقش الحساب طب لو ربنا راضي عنك هيناقشك الحساب لو ربنا راضي عنك هيعذبك لا بل لو أن الله عز وجل يرضى عنك يظلك في ظله يوم لا ظل إلا ظله لو أن الله عز وجل يرضى عنك يرحمك من حر جهنم لو أن الله عز وجل يرضى عنك يجعلك تمر على الصراط كما تمر الريح إذا مرضاة الله عز وجل مفتاح لكل خير لماذا لا يكون هدف في حياتنا أن نرضي ربنا تبارك وتعالى إن هدفك من حياتك إنك ترضي ربنا أنت تتجوز زواج عايز أرضي ربنا إزاي ما أنا ممكن أعصي ربنا ممكن إنسان يزني والعياذ بالله ويفعل فواحش ويفعل منكرات ويفعل كذا وكذا هذا يرضي ربنا أم يغضبه هذا يغضب ربنا عز وجل لكن الإنسان إذا تزوج بنية أن يعف نفسه فلا شك أنه مأجور على هذا الزواج بل ويعينه ربنا سبحانه وتعالى على إتمام هذا الزواج أصبح زواج مبارك أصبح زواج بهدف ليس الهدف منه قضاء الشهوة لا بل أصبح الهدف منه هو مرضاة الله سبحانه وتعالى إن أنا أرضي ربنا عز وجل ما أعملش الحرام عيني لا تنطلق إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى لا أفعل الفواحش لا أفعل المنكرات لا أتطلع إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى ولكن أعف نفسي بهذا الزواج وما إلى غير ذلك كذلك تجارتك بيعك شرائك لماذا تبيع وتشتري وتتاجر وتعمل لو كنت تعف نفسك من السؤال المسألة أن تسأل الناس فلا شك أن هذا يرضي, يرضي ربنا تبارك وتعالى ربنا يرضى عنك إذا كنت تتكسب لتعف نفسك من مسألة السؤال وذل السؤال هذا لا شك أنه خير عظيم ثم إنك تتكسب هذا المال فتنفقه في سبيل الله فتفتح بيوتا كثيرة وتطعم أناس كثيرين وتفتح أبواب للخير عظيمة بسبب إنفاقك في سبيل الله إذا تجارتك بيعك شرائك ممكن يكون كله الهدف الأساسي منه إنك ترضي ربنا سبحانه وتعالى دوت ما كانش مانع أبدا إنك تكسب مش كده ولا إيه؟ أنت بتشتغل وبتكسب وتأكل وتشرب وتتنعم بالمال الذي تكسبه ولكن هذا المال تنفق منه في سبيل الله أم لا تنفق منه تخرج زكاته أم لا تخرج إذا أنت تتفاعل مع هذا المال كما يحب ربنا سبحانه وتعالى ويرضى إذا لو إن الإنسان له هدف في حياته كل حاجة هيعملها هتبقى لها وضوح ولها قوة أنت لو كنت بتذاكر حتى مذاكرة لو أنت تقصد بها بر والديك كفاية بر والديك إن والدتك بتفرح لما تنجح أن والدك بيفرح لما تنجح ممكن يكون مثلا إخواتك ما لم يتموا الدراسة أبوه أبوك نفسه إن يطلع في العيلة واحد مثقف ليه ما تبقاش أنت مش كده ليه ما تدخلش عليه السرور وتبقى أنت المثقف اللي في العائلة لماذا ادخال السرور على الوالدين ادخال السرور على المسلم بصفة عامة من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى سرور تدخله على مسلم ما بالك لو كان المسلم ده أبوك أو أمك إذا لك أجر مضاعف أجر مضاعف أجر البر وأجر هذا السرور الذي أدخلته على والديك إذا حتى مذاكرتك ممكن يبقى لها أهداف كتيرة أبسط الأهداف دي إن تكون بر الوالدين وبر الوالدين باب من أبواب الجنة إما أنك تغلقه أو تفتحه تغلقه بمعصيتك لوالديك ومعصيتك لربك سبحانه وتعالى تفتحه بطاعتك لله وطاعتك للوالدين إذا ده باب من أبواب الجنة اللي نضيعه هدفنا إن احنا نرضي ربنا سبحانه وتعالى ليه بتطيع أمك ليه بتطيع أبوك مرضاة لله سبحانه وتعالى مرضاة لله عز وجل ليه بتحب في الله ليه بتبغض في الله مرضاة لله سبحانه وتعالى إذا لو أن شباب الأمة يعيش بهدف إن عمله كله كل الله سبحانه وتعالى لا يمكن حد يكسل ليه احنا نجد الناس بتكسل ومش عايزة تشتغل ومش عايزة تتعلم ومش عايزة تحفظ ومش عايزة تدرس لأنه مش عارف هو بيدرس ليه ولا هيشتغل ليه ولا هو مش مش عارف هيشتغل ليه هو يظن أنه يريد المال ولذلك يتاجر في المخدرات مال سهل مال سهل جدا لكن لو يعلم أنه يريد أن يرضي ربه تبارك وتعالى هل طريق المخدرات هذا كان سوف يكون مصدر صالح لجلب الأموال لا طبعا لو أنك تعلم أن المال الذي تكسبه هذا أنت تبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى كان يبقى الطريق المشروع له أنك تجيبه من المخدرات أو من الاتجار فيما حرم الله سبحانه وتعالى لا طبعا إذا وضوح الهدف بالنسبة للشاب المسلم يجعله يسير على الطريق المستقيم يسير كما أمر ربنا سبحانه وتعالى ومهما بذل من جهد يشعر أن هذا الجهد غير ضائع بل إنه محفوظ عند الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأنه يؤمن بيوم الدين يؤمن بيوم الحساب يؤمن بالوقوف بين يدي ربنا تبارك وتعالى اختبار إجباري امتحان إجباري لا تزول قدم عبد حتى يوم القيامة لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه إذا يسأل عن العمر بصورة عامة عمرك كله 60 سنة اللي أنت قضيته من 20 سنة ل 50 سنة عمرك كله بتتسأل عليه مرة وبعدين ترجع تتسأل تاني على إيه؟ على فقرة معينة من العمر ده عن شبابك فيما أبلاه يعني بتتسأل كم مرة أنت؟ الشاب بيتسأل مرتين واحد يقول لك أنا عايز أبقى عيل صغير هتتسأل برضه أنت عيل صغير مش هتكبر طب الراجل الكبير وانا عديت الحمد لله المرحله دي خلاص انا بقيت راجل عجوز بس انت كنت شاب قبل كده هتتسال عن شبابك هتتسال ولو مت قبل ما تبقى شاب بقى خلاص ان شاء الله تدخل الجنه مفيش مشكله لكن اي واحد عاش هيمر على مرحله الشباب يبقى هيتسال هيتسال عن عمره بصفه عامه وهيتسال عن مرحله الشباب عملت فيها ايه بدنك بدنك كيف ابليته كيف ابليته هل ابليته في طاعة الله عز وجل ولا في معصية الله عز وجل تعرضت به للفتن ولا تعرضت به لما يرضي ربنا تبارك وتعالى رجلك دي كانت بتوقفك على ايه كنت تقف بيها ليه تقف بيها على النواصي تعاكس الرايحة والجاية ولا تقف بيها في ظلمات الليل تسجد لله سبحانه وتعالى وتقوم آناء الليل وأطراف النهار ماذا كنت تفعل رجلك إلى أي شيء حملتك هل حملتك إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى أم إلى غضب الله عز وجل بتروح فين بتتمشى تروح فين واحد يقول لك انا عايز اتمشى شويه على البحر على البحر تروح وتيجي بذنوب تيجي بذنوب تحمل نفسك ذنوب واثام واحد يقول لك طب انا اتفسح فين تخيل لو انك انت هتتفسح تساوي النار تروح تتفسح هتتفسح تساوي ذنوب وسيئات تروح تتفسح يا راجل اعتبر نفسك مكسح اعتبر نفسك مشلول مش عارف تمشي حتى تقي نفسك من حر جهنم حتى يقي الانسان نفسه من حر جهنم هتسال بقى عن عمرك ده افنيته في ايه شبابك ده قابلته في ايه ستسأل عنه اذا اختبار اجباري امتحان اجباري محدش هيفوت محدش هيفوت كل واحد هيدخل الامتحان دوت سن الامتحان مش محدود من سن البلوغ الى القبر كله هيتسأل كله هيدخل الامتحان ده من سن البلوغ كل واحد يقدم ورقه وخلاص من سن البلوغ الى الموت الى القبر كله داخل الامتحان وكله هيتسأل اذا ماذا انت قائل لو كنت عايش في الدنيا بلا هدف كيف ستكون حياتك لكن تخيل لو أن هدفك هو مرضاة الله سبحانه وتعالى إذا كل حركة أنت بتعملها بتبدأ تعيد صياغتها أنا بعملها ليه لو ترضي ربنا عز وجل بعملها ما بترضيش ربنا بتعملها برضه ولا بتقلع تقلع تتوقف لذلك يجب أن يكون لكل منا هدف هدف في حياته والهدف الأسمى الأعظم الهدف الاستراتيجي ان هو مرضاة الله سبحانه وتعالى ان ربنا يرضى عنك ولو ربنا عز وجل رضى عنك كل المشاكل محلولة مشاكل الدنيا ومشاكل ايه ومشاكل الاخرة كمان كله محلول لو ربنا عز وجل رضى عنك وضربنا مثال بقصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما رأى ذو البجادين وهو يدفن وهو يدفن ذو البجادين كما ذكرنا هاجر وأتى للنبي صلى الله عليه وسلم مجرد من ثيابه مجرد من ثيابه أمه ألقت عليه بجاد لما لقيته عريان بلا ثوب المشركين جردوه من ثيابه تخيل كده واحد يجي يخرج يهاجر لربنا يقول له انت رايح فين؟ لابس بدمنة ومسافر بيها للنبي صلى الله عليه وسلم لا اقلع خلعوا ملابسه أمه كافرة أشفقت عليه فألقت عليه البجاد زي العباية كده قسمها نصين ائتزر بنص وجعل النصف الآخر رداء وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب ويموت كما ذكرنا من يحفر له القبر النبي صلى الله عليه وسلم ومن وأبي بكر وعمر رضي الله عنه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يحفران القبر يدفنوا إن مثلا تحت في المقبرة ويكون لهما إدلية لي صاحبكما ينزلوه تخيل اللي بيشيلوه أبو بكر وعمر بينزلوه لمين للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس له سرير إلا ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وياخده ويقول اللهم إني أمسيت راضيا عنه فرض عنه اللهم إني أمسيت راضيا عنه فرض عنه انظر إلى هذا التاج انظر إلى هذا الوسام انظر إلى هذا الشرف العظيم اللهم إني أمسيت راضيا عنه فرض عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه واقف بعيد يرى سواد لكن يسمع الأصوات قال يا ليتني كنت صاحب الحفرة يا ريتني كنت أنا صاحب القبر ده يا ريتني كنت أنا الميت ليه؟ ليه؟ لأن خلاص الهدف وصل حقق الهدف دي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تخيل دعوة النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أمسيت راضيا عنه فرض عنه النبي راضي عنك تخيل لما تموت والنبي راضي عنك ويسأل ربه عز وجل أن يرضى عنك يبقى حقق الهدف ولا ما حققش الهدف أكيد حقق الهدف طب إحنا بقى حققنا الهدف هل نحن حققنا الهدف تخيل نفسك أنت صاحب الحفرة تخيل هل يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أمسيت راضيا عنه فرض عنه ممكن ممكن محدش بقى يزور ما فيهاش تزوير تخيل نفسك انت الميت هل النبي عليه الصلاه والسلام يقول في شانك اللهم اني امسيت راضيا عنه فرض عنه لا لا ليه لا ليه احنا ما نستاهلش مش كده ما نستاهلش للذنوب والمعاصي والاثام الكثيره اللي احنا ما زلنا نقترف هذه الذنوب وهذه المعاصي ولم نتب ولم نعد الى الله سبحانه وتعالى فازاي احنا بنرضي ربنا يبقى هدفك انت ما بتحققهوش بتحفظ القران عايز تحقق هدف بتدرس السنه عايز تحقق هدف بتدعو الى الله عز وجل عايز تحقق هدف بتعيش في حياتك عايز تحقق هدف هدفك محدد واضح ان ربنا يرضى عنك ده ما بيمنعكش انك تاكل وتشرب وتعيش وتنام وتتجوز تعمل كل حاجه لكن بضابط هل ربنا عز وجل بيرضى عن الاعمال دي ولا ما بيرضاش لو بيرضى عنها بتعملها ما بيرضاش ما بتعملهاش مساله سهله بسيطه معادله سهله لكن من الذي يلتزم على هذه المعادلة من الذي يطبق هذه المعادلة صعب تطبيقها بقى. صعب تطبيقها كأنها معادلة كيميائية لوغاريتمية صعبة تحتاج إلى جهد جهيد حتى تبذل معها هذا الجهد لحلها والوصول إلى مرضات ربنا تبارك وتعالى لكن بالتقوى والإخلاص والصبر والمصابرة والمجاهدة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إذا بالمجاهدة تصل إلى الطريق تصل إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى الطريق ليس مفروشا بالورود الطريق ليس مفروشا بالورود بل بالعكس ده الطريق محفوف بالأشواك النبي صلى الله عليه وسلم يقول حفت النار بإيه؟ لا بالشهوات النار محفوفة بالشهوات لكن الجنة وحفت الجنة بالمكاره في صعاب عشان توصل للجنة لكن النار سهلة شهوات ورغبات تعمل شهوة تقربك للنار تعمل شهوة تقربك للنار كل شهوة تقربك للنار في الآخر تقع في النار إذا الطريق إلى النار سهل والعياذ بالله ولذلك لا تسل عمن نجا عمن هلك كيف هلك ولكن سل عمن نجا كيف نجا لا تسأل عمن هلك كيف هلك ولكن سل عمن نجا كيف نجا ما تسألش عن اللي هلك هلك ازاي الهلك سهل لكن الحاجة اللي أنت تستغرب لها اللي نجا نجا إزاي لا تسأل عمن هلك كيف هلك ولكن سل عمن نجا كيف نجا فالنجاة صعبة ليه؟ لأنها تحتاج مجاهدة والإنسان بمجرد ما يجاهد نفسه يجد العون من الله سبحانه وتعالى التوفيق من الله سبحانه وتعالى النية الصالحة فقط تؤهلك إلى مزيد من الأعمال الصالحة طاعة تجر إلى طاعة طاعة تجر إلى طاعة الإنسان بمجرد ما يضع قدمه على سلم الطاعات يجد الطاعات تتوالى تتوالى ويرتقي يرتقي كذلك بالضبط عندما يضع قدمه على سلم الايه المهلكات يجد نفسه مهلكة ورا مهلكة معصية ورا معصية المعاصي لها أخوات والطاعات لها أخوات الطاعة لها أخوات بتدعو الطاعة تدعو أختها الطاعة تدعو أختها أنت راجل مثلا بتقرأ القرآن بالليل ممكن تقول لك يا عم قوم صلي ركعتين ما ديك بتقرا القران قوم صلي ركعتين صليت ركعتين طب ما تطول السجود شويه اسجد واقترب تطول السجود شويه لا ده انت بتبكي من خشيه الله عز وجل خد بالك طاعات متواليه الاول كنت قاعد بتقرا وبعدين بدات تصلي وبعدين بدات تدعو تستغفر بدات تبكي من خشيه الله سبحانه وتعالى كان ممكن تبكي من اول لحظه ولا كان لابد من التدرج كان لابد من التدرج فالطاعه لها اخوات المعصية كذلك لها أخوات أنت بس أول نظرة يقول لك دي نظرة دي نظرة فجأة دي نظرة ما عليهاش حاجة نظرة بدون حساب في حاجة اسمها نظرة بدون حساب نظرة مجانية ما فيش نظرة مجانية نظرت نظرة طالما بنية تبص خلاص اتحسبت عليك النظرة اللي, اللي هي يعني ما تحسبش عليها انك انت ماشي كده اهوت عينك لطشت في حاجة فصرفت بصرك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذه النظرة النظرة الفجائية قال اصرف بصرك مش بحلق قال اصرف بصرك اصرف بصرك واحد يفضل يباصص يقول لك دي النظرة الأولى النظرة الأولى مطاطة خمس دقايق نظرة أولى تتحمل بال- بالذنوب والأوزار هذه النظرة طب نظرة وبعد النظرة كذا وبعد كذا كذا وبعد كذا كذا وما أيسر أن الإنسان يصل إلى طريق المهالك ما أيسر أن الإنسان يصل بسرعة إلى م- طريق المهالك وإلى النار والعياذ بالله ولذلك نقول لابد من وضوح الهدف تخيل شباب أمة يعيش بلا هدف كيف يكون مستقبل هذه الأمة كيف يكون مستقبل هذه الأمة شيء يحزن لا شك شيء يحزن ان مستقبل الامه يكون ضائع لان شباب تائه ضائع مين اللي بيعتلي الاماكن العاليه والمناصب و و و هذه الازمات التاليه مين اللي بيبقى متعين في الاماكن اللي هي قيمه وجيده ولها رونقها مين اللي بياخد المكافآت والحوافز ما دي ازمات تانية بيمر بها الشباب اذا اولى هذه الازمات زي ما- كما ذكرنا ان هو يفتقد الهدف والغايه مش عارف هو عايش ليه مش عارف هو هدفه ايه الازمه الثانيه ان هو بيعيش ازمه ثقه بينه وبين المجتمع ازمه ثقه بينه وبين المجتمع الشاب ليست هناك ثقه بينه وبين مجتمعه لا يثق في ابيه لا يثق في امه لا يثق في معلمه لا يثق في اصدقائه لا يثق في فلان فلان, فلان. ما عندوش ثقه في حد وكذلك المجتمع لا يثق به يبص للشاب يقول لك ده لسه عيل صغير لسه عيل صغير تحمله مسؤوليه ايه لسه طفل صغير لسه عنده 17 سنه تحمله مسؤوليه وينسى المجتمع ان النبي صلى الله عليه وسلم جيش جيش اسامه وكان اسامه عنده كام سنه 17 سنه تقريبا كان عنده 17 سنه اسامه رضي الله عنه 17 سنه تخيل جيش فيه ابو بكر وعمر الناس تعترض تقول ازاي اسامه ازاي اسامه اسامه رضي الله عنه يعني يدخل معركه طاحنه ويخوض حرب شديده ويغير على كل القبائل التي امره النبي صلى الله عليه وسلم بالاغاره عليها والاجدر من ذلك ان يرجع اسامه رضي الله عنه وليس هناك مصاب واحد في الجيش تخيل جيش يغزو 35 يوما حرب يرجع ما فيش واحد فاقد فيش واحد فاقد تخيل قائد الجيش كان عنده كام سنة هنقوله عليه عيل بقى 17 سنة ثقة النبي صلى الله عليه وسلم يثق في شباب الأمة شوف الشباب ادى ايه النتيجة كانت ايه نصر غير عادي نصر غير عادي يهزم قبائل متعددة يرجع الجيش بلا خسائر عاد جيش أسامة سالما النبي عليه الصلاة والسلام يصفه بأنه عاد سالما مفيش خسائر جندي واحد مش ممكن يحصل في الحروب العصرية بتاعتنا مع التكنولوجيا والكاميرات والتقدم والقنابل الذكية ومش كده كون ما بيحصلش حاجة منها والقنابل في الآخر تطلع إيه؟ تطلع غبية يقول لك دي قنابل صديقة بس معلش نزلت غصب عنها على الأصدقاء تبص تلاقي الناس بتموت قنابل نازله عليهم شتاء يقول لك معلش يا أصل دي قنابل صديقه ايه قنابل صديقه وايه قنابل عدوه دي قنابل صديقه لا وبعدين قنابل ذكيه اه احنا بقى في وسط التقدم والقنابل الصديقه والقنابل الذكيه والتقدم التكنولوجي الهائل الاف الاف بيموتوا في الحروب 35 يوم حروب يرجع جيش اسامه وليس هناك جندي واحد مفقود إذا الثقة التي كان يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم لشباب هذه الأمة كان لها مردود كان لها عائد إن الشباب كان بينتج وكانت الثمرة هائلة غير متوقعة ما أحد كان يتوقع مثل هذا لكن مجتمعنا يعيش أدنى الثقة بينه وبين شبابه الشباب ينظر إلى إلى الأسرة داخل الأسرة خلل تبص تلاقيه مثلا يسمع آراء والده مش مقتنع بآراء أبوه حاسس ان ابوه ما بيقولش كلام مظبوط ان ابوه ليه هدف معين ابوه عايز يوديك كليه اللي داخله مزاج ابوه هو مش اللي هي نافعه لابنه ولا اللي هي فيها مصلحه ابني لا بصش كده الابن يرى ان الوالد يريد مصلحته هو الشخصيه عايز ابنه يبقى اي حاجه يبقى زيه هو مثلا مهندس عايز ابنه مهندس ليه عشان تبقى عيله المهندسين هو دكتور عايز ابنه يبقى دكتور عيله الدكاتره بس انا ماليش ميول للطب ماليش ميول للهندسه لا مش مشكله ادخل ادخل ولازم تدخل عشان العيله وشرف العيله ايه ده ايه شرف العيله والعيله ويدخل وتج- وتجد الفشل يبقى طالب داخل طب ولا داخل هندسه وعمال يفشل تفشل ليه ده انت داخل ب 96 تفشل وتسقط سنه واثنين وثلاثه وفي الاخر تطلع وتدخل مش عارف معهد وتدخل بعد كده كليه تعبانه ليه ده كله لأن الرغبة في الأول لم تكن هي الرغبة الأساسية التي تؤدي إلى نجاح الابن ولكن كانت رغبة أب أو رغبة أم أو رغبة خال أو رغبة عم أو رغبة أي حد بيأثر على توجيه الأسرة بالتالي الابن يشعر بأن الثقة مفقودة أن دو... هذه الوصية وهذه النصيحة ليست نصيحة خالصة وليس فيها النفع ولو نفذ بينفذ غصب عنه لان هو لا يقدر لا يسيب بيت ولا يقدر يصرف على نفسه ولا يقدر ياخد قرار مع نفسه فبيضطر ان هو يجلس البيت ويفعل كما يريد والده وفي النهايه يكون فشل فشل ذريع تبص تلاقي الانتاج والعطاء صفر مفيش لانه يعطي في غير المجال الذي يحب لكن بتتكون ازمه في نفسه ان هو فقد الثقه بينه وبين والده او بينه وبين والدته او بينه وبين خالته وعمته ليه؟ لان هم السبب هم اللي وجهوه غلط هم اللي كانوا فاهمين أكتر منه ووجهوه غلط إذا كيف تكون هناك ثقة بين هذا الابن وبين أسرته ضاعت الثقة لما يأتي لقرار وأي قرار هل من الممكن أن يثق في قرار أسرته مش ممكن يثق في قرار أسرة يضطر أن هو يذهب إلى الأصدقاء والرفاق والرفاق ممكن يكون منهم رفاق سوء يستنصحه فينصحه نصيحة سيئة يضره فيفقد الثقة أيضا بأصدقائه يستنصح معلمه ربما لا يفيده يفقد الثقة في معلمه إذا الشباب يفقد الثقة في المجتمع فقرة فقرة جزء جزء قطاع قطاع حتى يشعر بأنه لا ينبغي أن يثق في أحد على وجه الأرض يقول لك ما حدش يستحق الثقة ما أقدرش أثق في حد ما أقدرش أدي أسرار لحد ما أقدرش أحط ثقتي في حد كل واحد ليه زلة كل واحد ليه خطأ لو كان صديق لو كان قريب لو كان معلم لو كان موجه حتى ينظر إلى حكام البلاد يجد أنه لا يثق في قيادتهم ولا في إدارتهم لأنهم تتضح خيانتهم يقول لك أثق فيهم إزاي باعوا الأرض وباعوا العرض وباعوا وباعوا وباعوا إزاي أثق فيهم لا يثق لا في حاكم ولا في والد ولا في معلم ولا في مهندس ولا في كذا ولا في كذا إذا ماذا يفعل الشاب يعيش في تيه ضياع يعيش في ضياع لكن العلاج أن يعود إلى ربه تبارك وتعالى يعود إلى ربه ويثق بنبيه صلى الله عليه وسلم يثق يعتصم بكتاب الله تبارك وتعالى ويكون هو دوت مصدر النور ويكون هو ده مصدر الهداية وهو ده مصدر الخطوات اللي هيمشي عليها الزم غرزه غرز النبي صلى الله عليه وسلم ترجع إلى الأمام ترجع نعم ولكن إلى الأمام إلى النبي صلى الله عليه وسلم تخترق القرون أربع عشر قرنا تخترق هذه القرون حتى تصل إلى هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وتلزم غرزه وتفعل مثل ما يفعل صلى الله عليه وسلم هنالك الثقة تثق في محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم تثق في كلام ربك عز وجل فتفعل وأنت مطمئن مش ممكن مش ممكن أن ربنا عز وجل يدلك على شيء ولا يكون فيه خير لك حتى لو أصابك شر فالله عز وجل لم يخلق شرا محض قضاء الله عز وجل كله خير حتى وإن بدا لك أن فيه شر لكن لابد أن تعتقد أن الله عز وجل لا يخلق شرا محض ما من شر إلا وفيه خير ما من شر إلا وفيه خير إنسان حتى لو مرض المرض ده مش شر واحد مثلا وقع دراعه اتكسر ده مش شر شر شكله شر لكن ممكن يكون فيه خير ولا ما فيهوش خير ده انت لو صبرت واحتسبت ليك اجر قد ايه ده انت لو صبرت واحتسبت ربنا عز وجل يكفر عنك السيئات والخطايا ولا يزال العبد يبتلى يبتلى بس يصبر حتى تكفر عنه السيئات فيلقى الله وليس عليه خطيئة طب ايه رأيك لما تعذب شوية في الدنيا وتتألم شوية في الدنيا ثم تلقى الله عز وجل وليس عليك خطيئة هذا أفضل أم تبقى منعما متمتعا بصحتك وعافيتك ثم تلقى في جهنم والعياذ بالله أيهما أفضل كل ما نتعرض له في الدنيا من عناء ألم يسير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ربنا عارف ضعفنا وعجزنا عشان كده الألم اللي هيجي لك والاختبار اللي جاي لك اختبار على قدك على قد مستوى الطالب مفيش اختبار صعب اختبار على قدك على قد ما تتحمل فالإنسان لو تحمل في الدنيا وصبر واحتسب يلقى ربه عز وجل ليس عليه خطيئة إذا حتى الشر الذي تراه شر ربما يكون فيه خير تدخل شغال في مصنع مش عارف ايه دخلت ايدك في مكنه تقطع صبعك صبعه قطع ومش عارف ايه خير والله تيجي تدخل الجيش يقول لك مش عايزينك صبعك مقطوع ريحت من ثلاث سنين جيش مش كده على صبع مقطوع واحد تاني جنبك يقول لك يا ريت ايدي اتقطعت مش كده لان هو يرى العذاب الذي سيراه في هذا الامر مثلا بيقول لك كويس انك جيت على صبع وتعدي اذا قضاء الله عز وجل كله خير لا تدري اين الخير ولذلك الإنسان إذا وثق في ربه تبارك وتعالى في كتاب ربه عز وجل في هذه الآيات العظيمة المنزلة سوف يشعر بالاطمئنان والاستقرار والنعيم لأنك أنت بتسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى لا ينطق عن الهوى النبي عليه الصلاة والسلام يوجهك يأخذ بيدك يرشدك إلى النجاة في الدنيا والآخرة إذا لو أنت فقدت الثقة في كل المجتمع هل تفقد ثقتك بنبيك صلى الله عليه وسلم هل تفقد ثقتك بكتاب ربك تبارك وتعالى إذا العلاج أن ترجع ترجع إلى أين إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا الشباب يعيش أزمة أزمة إيه؟ أزمة الثقة فقدان الثقة بينه وبين مجتمعه بأسره يفتقد كذلك القدوة بمن يقتدي الشباب بمن يقتدي الشباب قدوات كلها ضائعة ضائعة لا تصلح أن تكون قدوة حتى لو نظر في أسرته تيجي مثلا تقول للابن تقول له أنت عايز تبقى زي مين قدوتك مين أنت متخيل مثلا يقول لك عايز أبقى زي أبويا دكتور مهندس مدرس عامل ممكن يكون أنا والدي عامل كادح وراجل مجتهد وبنى الأسرة وربى الإخوة بناء جيد عايز أبقى زيه طيب تيجي تيجي انت الايام دي تسال واحد طب انت قدوتك مين؟ مستني يقول لك ابويا ولا يقول لك اخويا ولا يقول لك امي حتى ما تلاقيش ممكن يقول لك ما فيش حد يستاهل ايه ده؟ ما فيش حد يستاهل؟ اه ما فيش حد يستاهل ليه ما فيش حد يستاهل؟ يقول لك ابويا بيكذب ابويا بيشرب سجاير ابويا بيقعد يتفرج قدام التلفزيون وينظر الى النساء العاريات الكاسات ويضحك ومش حاسس ان اخواتي البنات قاعده ابويا بيعمل ابويا اذا شايف ان ابوه ما ينفعش يبقى قدوه شايف ما ينفعش يبقى قدوه ممكن يكون بيروح مع ابوه الشغل لا ابوه بياخد رشوه يقول لك ده ابويا مرتشي مش كده تخيل مثلا ان ان واحد والده مخبر وشايف ابوه كل شويه يمسك في الناس ويضرب في الناس ويعذب في الناس ده ينفع يبقى قدوه ما ينفعش يبقى قدوه هو في نفسه يقول لك لا شايف والده بيشتغل في مؤسسه حكوميه فتحوا الدرج كل شويه تحط فيها فلوس رشوه يعني بياكل عياله حرام ينفع ده يبقى قدوة؟ ما ينفعش ما ينفعش واحد شاف ابوه بيتاجر في المخدرات ملياردير ايوه لكن بيتاجر في ايه؟ بيتاجر في ايه؟ بيتاجر في السموم البيضاء وغيرها اذا ده يصلح ان هو يبقى قدوة؟ ما ينفعش اذا الابن بينظر عن قريب القدوة في البيت تنفع؟ ما فيش الام ممكن ما بقاش ما تنفعش يبقى قدوة غيبة ونميمة وأصوات وكذا وكذا وكذا لا يرى أنها قدوة لا يرى أن أحد من إخوانه يصلح أن يكون قدوة ممكن يروح مثلا عمله يجد المدير بتاعه ما ينفعش يبقى قدوة مدير غشاش أول ما يجي المدير اللي أعلى منه نظف المصنع كويس ونظف المكان كويس وي وي وإحنا عارفين كلها الزيارات الوردية أول ما تيجي زيارة الصحراء تتزرع الصحراء تتزرع ورد بلاستيك ورد ورق مش مشكلة المهم إنها تتزرع وبعدين يتقطف منها وأدي الثمار ويحطوا له في طبق ويقول له مش عارف زرعنا كوسة وزرعنا وامسك الكوسه كده محترمه ما شاء الله ما شاء الله والله دي توشكه جابت نتيجه مش كده؟ توشكه جابت نتيجه وخداع خداع وكذب وغش والراجل يبص كده هي حاجه ممتازه يقول لك والله ده وزاره الزراعه باذله مجهود وزاره الري باذله مجهود ايوه باذله مجهود في السرقه باذله مجهود في الزرع في السرقه بتشق طرق ايوه بس بتشق طرق عشان تعرف تسرق منها لكن اين الانتاج الحقيقي؟ اين مشاريع توشكا التي كنا نسمع عنها؟ اين هي الان؟ عادت صحراء كما كانت ما ما استفدنا الا صب اموال الدوله فيها صب اموال الدوله هل هؤلاء امناء لما واحد يبص يلاقي ان دول مش امناء يبقى ينفع يبقوا قدوه ينفع يبقى قدوه ده الواحد حتى كان زمان تيجي تقول للولد عايز تبقى ايه يقول لك عايز ابقى رئيس جمهوريه مش كده تعالى النهارده هات واحد يقول له عايز تبقى رئيس جمهوريه يقول لك لا طب لا ليه لا انا مش شايفه ينفع قدوه طب محافظ يقول لك لا لا برضه طب وزير لا برضه مش عايز يبقى اي حاجه من دي ليه كل منصب في عور في زلات في مصايب شايف انه ما ينفعش يبقى قدوه ما ينفعش انه يبقى قدوه من كبيرها لصغيرها ممكن يجد معلميه داخل العمل ومدرسيه برضه ما ينفعش يبقى قدوه اما دوت حريص على دروس الخصوصيه وعايز ينهب دروس الخصوصيه دوت مش عارف عايز يعمل ايه ده ما بيشرحش كويس ده ده كذا ده كذا ده كذا طب هي دي هتبقى قدوه ولا مدرس يدخل يشتم ويسب في الاولاد ولا يدخل يشرب سيجاره في الفصل هل هذه قدوه يبقى حتى القدوه في مدرسته هو افتقدها افتقد قدوه في مدرسته في بيته في الشارع طب فين القدوه يطلع بقى التلفزيون مليان مليان قدوات نجوم لامعة فنانين وفنانات وراقصين وراقصات ولاعيبة ومسرعين كل دول ينفعوا ممكن ينفعوا يتفرج عليهم ليهم برضه ما ينفعوش برضه ما ينفعوش لا اللاعب أخلاقه سيئة يلاقي ممثل بيسب في الدين والعياذ بالله وبيمثل تمثيليات تطعن في الدين ويعارض الإسلام والناس بفطرتها بتحب الدين يقول لك إيه ده؟ اللي عامل ده للإرهاب واللي عامل الإرهاب والإرهابيين والإرهاب والكباب إيه ده كله؟ كل دوت لحرب الاسلام ده ده ينفع يبقى قدوه لا الفنانين ما ينفعوش يبقوا قدوه ولا الفنان ينفع ولا المغني ينفع ليه ولا المغني ينفع دول شويه حراميه دول شويه فواحش ومنكرات بيعملوها مع بعضيهم وجرايم على الجرايد وفلان وبنت فلان وابن فلان ايه ده كل ده اه كل ده هذه الناس المحترمه اللي بتطلع على الشاشه اهي طلعت برضه على صفحات الجرايد محترمه مش كده صفحات الجرايد النهارده بالحمد النووي عايزين يكشفوا على دوت ويكشفوا على دوت ايه ده ينفع ده يبقى قدوة؟ ما ينفعش يبقى قدوة. إذا من بمن يقتدي الشباب؟ لما التافه مش نافع يبقى قدوة، التافه الفاسق مش نافع يبقى مش نافع يبقى قدوة. طب مين هيبقى قدوة؟ لا لا يرى أمامه أناس فيهم صلاح حتى يكونوا قدوة، ممكن يقول لك إحنا هندخل الجامع وهنلاقي بقى هناك إخوة كتير للأسف ممكن يصطدم كذلك ببعض الأخلاقيات والسلوكيات التي تؤكد أنه ما ينبغي أن يكون المسلم هكذا مش كده؟ ممكن تدخل المسجد مش أنت تدخل المسجد أحيانا لا تعجبك بعض السلوكيات طب يبقى ده هيبقى قدوة ممكن الإمام اللي بيخطب على المنبر وعمال يقول ويهاتي تبص ليه مثلا بيتعارك مع الراجل اللي جنبك هنا أو بيشتم أو بينصب أو بيعمل أو أو أو إيه ده؟ ده حتى في الجامع حتى في الجامع ممكن ما دي مش كلهم خلي بالك مش كله ده ممكن تلاقيها عينه نادره ما انت عينك ممكن تقع على العينه النادره دي المشكله ان عينك ممكن تقع على العينه النادره لكن ليسوا كذلك ليسوا كذلك ممكن تلاقي عينه بالمنظر ده انت هتصطدم طب فين القدوه بقى لا في الجامع ولا في البيت ولا في جهاز التلفزيون ولا هنا ولا هنا ولا هنا اين القدوه فيعيش في تيه في ضياع في ضياع لا يوجد له قدوه بمن يقتدي أصدقائه كلهم يخوضون في تجربة يبحثون أيضا عن القدوة ده يقول لك النهارده المسارع الفلاني الفلاني ده القدوة بتاعي ده عضلاته مليانة وجسمه مش عارف إيه وبص ليه راح حجز بقى في صالات جيم وقاعد يلعب عشان عضلاته تتنفخ زي فلان ومش عارف بطنه تتعمل زي فلان وإيه يتعمل زي فلان عايز يبقى زي فلان وبعد كده يطلع له واحد تاني عضلاته أقوى شوية يقول لك لا خلاص اقلب القدوة الأولاني ده ادخل على التاني ده قدوة في إيه؟ قدوة في العضلات إذا أين القدوة؟ أين القدوة التي يأتسي بها الناس، يأتسي به بها الشباب ويفعل مثلها ويقتفي أثرها؟ غابت القدوة. غابت القدوة لأن أجهزة الإعلام وأجهزة التنوير في بلاد المسلمين حجبت الرؤية عن الناس، فلم يصير فلم يروا القدوات الحقيقية الأصلية الأصيلة التي ينبغي أن نقتدي بها. تجد مثلا في مناهج التربية والتعليم أين الصحابة رضي الله عنهم يوم ما يذكر الصحابة يذكر خلاف معاوية وعلي رضي الله عنهم مش كده يوم ما يتكلم عن الصحابة يتكلم فيما نهى الشرع عنه يتكلم في مسألة جمع أهل السنة والجماعة على أنه لا يتكلمون فيها أن يمسكوا عما شجر بينهم من خلاف هو يفتح الخلاف ويتكلم فيه ده يوم ما يتكلم عن الصحابة في الكتب يوم ما يتكلم على غزوات يجيب لك غزوات الرسول عليه الصلاه والسلام كلها في صفحتين. صفحتين في كتاب سنه ثانيه اعدادي. صفحتين. جهد عشر سنين متلخص في صفحتين. بس كده. هو ده جهد النبي عليه السلام طب بالله عليك واحد بيقرأ ويعرف الرسول عليه السلام في صفحتين هيقتدي بيه عرفت ايه انت عرفت ايه لم تعرف شيء اذا بمن تقتدي اذا مناهجنا غيبة القدوة وسائل اعلامنا غيبة القدوة عمرنا سمعنا وسائل الاعلام بتتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام وتمتدحه ولا بتتكلم على الصحابة رضي الله عنهم وترفع من شأنهم ده انت لو سمعت قناة بتتكلم كده يقولوا عليها قناة إرهابية وتتطفى على طول وتتقفل تتقفل فورا لو اتسمع انها بتمدح في الرسول عليه الصلاة والسلام وبتتكلم عن الصحابة رضي الله عنهم ويوم ما يحبوا يتكلموا عن الرسول عليه الصلاة والسلام يجيبوا الصوفية هم عاملين يمدحوه يجيبوا الصوفية يجيبوا الضلالات ينشروا الضلال بين العباد إذا الناس معذورة أنها لا تجد القدوة ولكن الطريق أيضا أن نعود إلى الأمام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نقتدي به أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم نقتدي بهم إحنا عاقلين نستطيع أن نرجع إلى كتب السلف نستطيع أن نرجع إلى علماء الأمة إلى أن نتعلم بين أيديهم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه رضي الله عنهم حتى نقتفي أثرهم تخيل لو كل واحد مننا أرى صور الصحابة وصور التابعين رضي الله عنهم وتمثل بهم كيف سيكون الحال لو أنت وأنت بتقرأ كده هو أخذت من كل صحابي أو تابعي خلق أو سلوك وعشت بيه إزاي هيبقى حالك شكلك راح يبقى إيه ده أنت هتتغير تماما هتتغير للأفضل للأحسن لأنك سوف تقتدي بمن هم خير البشر الله عز وجل قال كنتم خير أمة أخرجت للناس أنت تقتدي بهم أنت تقتدي بمن قال الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي أنت تقتدي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بتقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا دعوتنا إلى الشباب أن يعودوا إلى معرفة النبي صلى الله عليه وسلم نتعرف عليه الناس ما كانتش بتتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم الا لما الدنمارك ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم الناس بدات تقرا عن النبي عليه الصلاه والسلام وتسمع عنه تسمع عنه دي في ناس ما كانتش بتسمع بدات تسمع طب وليه الغياب ده وليه الغيبوبه دي لماذا لا نعود الى منهجنا ونعود الى سنه نبينا صلى الله عليه وسلم نتعلم نتعرف على الرسول عليه الصلاه والسلام على شخصه على معجزاته على هديه صلى الله عليه وسلم ونقتفي أثره وأثر أصحابه رضي الله عنهم لو سلكنا الطريق لا يمكن أن نضل لا يمكن أن نضل لأن هذا الطريق سار قبلنا عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووصلوا وصلوا منهم من من مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة ترى أين صاروا هؤلاء صاروا على هذا الطريق الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الطريق الذي ضربه لهم النبي صلى الله عليه وسلم ففازوا فازوا هذا يقتل ويقول فزت ورب الكعبة يقتل ويقول فزت ورب الكعبة هذا يرى في الموت الحياة يرى في الموت الحياة انه لما بيموت ما بيموتش لا ده حياة ده بدأت الحياة مش انتهت لم تنتهي بدأت الحياة من منا يفكر أنه إذا مات في سبيل الله بدأت حياته بدأت الحياة الفعلية الحياة الأبدية الحياة السرمدية التي يتنعم فيها ويعيش فيها العبد حياة لا تعب ولا عناء ولا نصب النبي عليه الصلاة والسلام ربنا عز وجل أرسل مع جبريل ببشارة لخديجة رضي الله عنها التي وافت النبي صلى الله عليه وسلم والتي آزرته ووقفت بجواره صلى الله عليه وسلم بشر خديجة بنت خويلد ببيت لها في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب ما شاء الله بشر خديجة بنت خويلد ببيت لها في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب ما بيت من قصب بيت من قصب الحيطة بتاعته ديت عاملة زي ايه عارف البوس زي البوس بس واحدة ذهب وواحدة فضة واحدة ذهب وواحدة فضة ادي الجدران هذه هي الجدران بيت لها البيت ده فين تفتكر في شبرا تفتكر على النيل تفتكر في الهرم تفتكر في العجوزة ولا في المهندسين تفتكر على البحر لا في الجنة في الجنة تخيل من قصب لا صخب فيه ولا نصب ده عربية بتعدي وتطلع غاز عليك ولا جاز ولا زمامير ولا دوشة ولا شرجي ولا عسكري مرور ولا أي تعب لا تعب فيه ولا نصب لا صخب فيه ولا نصب ولا عيل بيعيط جنبيك ولا الناس بتدق عليك مفيش المشاكل دي خالص مفيش المشاكل دي في الجنة أبدا وهذا بيت ما بالك بقى بالقصور ده بيت ده بيت حاجة صغيرة كده ما بالك بالقصور قصور الجنة عظيمة جدا إذا كيف نصل إليها أن نسلك الطريق الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي هداه مقتدي اعمل زيهم مين اللي بيقول لك كده ربنا عز وجل اللي بيقول لك اقتدي بدول الله عز وجل حدد لك بمن تقتدي واحد راح يقتدي بمغني ولا بممثل تدخل البيت تلاقي صور صور مغني قاعد يصوت وصور واحد عريان عامل عضلاته كده هوت وصور مش عارف ايه غير بقى اللي بيعلقوا صور النساء دي مغنيه ودي فرقه ايه ودي فرقه ايه ودي فرقه ايه كلهم شواذ وعراة والعياذ بالله حالتهم على جدران الحيطه لا تدخل الملائكه وكل ما يدخل يبص ياخد سيئات مش كفايه لا تدخل الملائكه لا دي لا تدخل الملائكه كل ما يدخل ويبص تاخد سيئات سيئات سيئات اذا اين الطريق وكيف الطريق الطريق معروف الطريق معروف لكن من يسلك الطريق من يسلك الطريق لابد أن يكون الشباب هم أول من يسلك هذا الطريق لأن الشباب يعني القوة يعني العطاء يعني القدرة على أن يسلك أي طريق والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن من أصحابه صلة كانت كلها من الشباب وكانوا قادة وكانوا سادة رجل كمصعب بن عمير رضي الله عنه طبعا كلنا نسمع عن مصعب بن عمير كلنا نسمع مصعب بن عمير مصعب بن عمير رضي الله عنه مات يوم مات كان عنده كم سنة يعني العلماء بيقولوا 28 بكتير 33 يعني 28 سنة وبكتير 33 مات مصعب بن عمير رضي الله عنه مصعب بن عمير كان أول ما أسلم ما كانش عنده 28 سنة لا ده يا دوب كان عنده 17 سنة 17 سنة وقعد مثلا تسع سنين عشر سنين مع النبي صلى الله عليه وسلم أو أقل من ذلك كمان ومات رضي الله عنه مصعب بن عمير هذا كان أول سفير في الإسلام أول سفير النبي صلى الله عليه وسلم يختاره لهذه المهمة الخطيرة مستقبل الإسلام في المدينة في يد مصعب بن عمير الشاب الذي لم يتجاوز العشرين من عمره مستقبل المدينة النهاردة أي سفير بيروح أي دولة سنه بيبقى قد ايه؟ ده لازم يكون عدى ال 40 مش كده؟ لازم يكون شاب وشعره ابيض وخلاص ناقص له عصايه ويتهكع ويمشي عليها. ويكون قرب يخرف كمان. يكون قرب يخرف ده يبعتوه سفير. ويوم ما يحبوا مثلا يعني يبعدوا واحد وينتروه عن المناصب المرموقه يبعتوه سفير. يقولوا روح سفير في السنغال. يروح ما يبانش. ولا يروح سفير في كوالالمبور، يروح ما يبانش. ما يعرفش اصلا يجي تاني تجي له بعوضه ولا تجي له حاجه تموته هناك انتهينا منه اي سفير مرموق بيقوم جاي على طول مصدرينه على الصحراء الغربيه ما تعرفش راح فين لكن مصعب بن عمير سفير شاب تخيل كده لما سفير شاب تخيل كده نفسك وانت عندك مثلا 18 سنه والنبي صلى الله عليه وسلم بيعينك سفير اول سفير في هذه الدوله التي لم تنشا بعد يعني دولة لسه لم يكن لها كيان لسه ملهاش كيان ده النبي عليه الصلاة والسلام مطارد في مكة مطارد بيعذب بيطارد أصحابه لا يملك لهم شيء لا يملك لهم شيء يعني واحد بيتمسك منهم يتعذب ما يقدرش يطلعه صلى الله عليه وسلم ده هو نفسه كان بيؤذى صلى الله عليه وسلم يبعث سفير باكورة الدولة ومستقبل الدعوة في يد مصعب بن عمير هذا السفير الشاب يذهب مصعب بن عمير ويغير ملامح المدينة يحرك جبال من الإيمان بسلاسة ببساطة بيسر انظر أسيد بن حضير رضي الله عنه يسلم على يديه أسيد بن حضير هذا تنزلت الملائكة لتسمع قراءته تخيل كده إن واحد بيسلم على إيديك واحد بيسلم على إيديك اللي أسلم على إيديك ده الملائكة نازلة من السماء تسمع كلامه تسمع قرآنه وهو بيقراه ده فضل ليه ولا فضل ليك و ليك ولا لي ولا للاثنين للاثنين للاثنين تخيل لما انت تدعو واحد ويبقى عالم ها ايه رايك دعيت واحد وبقى عالم انت تبقى فخور وما تبقاش فخور فخور تخيل بقى بتدعو واحد والملائكة تنزل تسمع قراءته تسمع قراءته مش ممكن ده واحد سعد بن معاذ رضي الله عنه ده الثاني أسلم أسلمت مع البلد رضي الله عنه سعد بن معاذ يهتز لموته عرش الرحمن تخيل بتدعو واحد لما يموت يهتز لعرشه آه يهتز لموته عرش الرحمن يبقى مكانته قد ايه منزلته قد ايه رضي الله عنه ده نتيجة ايه ده لو قلنا دول الاثنين دول كفاية عليه في المدينة مثلا جبال من النور كان يسيرها مصعب بن عمير رضي الله عنه الشاب الذي لم يجاوز الثمانية عشر من عمره يحرك هذه الجبال يفتح المدينة بالقرآن قبل ما يأتي إليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخلها بالسلام انظر النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة وهي مدينة دولة وهي دولة من الذي أنشأها ومن الذي أسسها موسى بن عمير من الذي أنشأ أركان الدولة تخيل أن أنت داخل مكان الناس بتستقبلك بتحتفل بيك يبقى ليك شعبية هنا ولا مالكش خلاص مصعب بن عمير هيئ المدينة هيئ المدينة لدرجة أنها تستقبل النبي صلى الله عليه وسلم يعني مش جاي المدرسة يستخبى في زقائقها وحواريها لا لا لا دي بتستقبله كل يوم يطلعوا على الشجر على قمم الأماكن العالية على أسطح البيوت ينظرون النبي صلى الله عليه وسلم يشتاقون لرؤية الرسول صلى الله عليه وسلم جهود مين دي جهود مين جهود الشاب الذي لم يتجاوز الثمانية عشر من عمره شاب مصعب بن عمير واحد بس واحد بس كل دوت منه رضي الله عنه إذا في ثقة في ثقة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في قدوة قدوة كيف بذل كيف تحمل كيف صمد مصعب بن عمير هذا كان مطرف في المدينة كان مطرف يعني من أغنى أغنياء مكة من أغنى أغنياء مكة كان يلبس الحضرمي يعني يلبس المستورد يعني يلبس النعل في رجله نعل مستورد جاي من اليمن يعني يلبس الحاجات اللي صناعة مصرية وصناعة ميد ان ايجيبت والكلام ده لا لا لا ده جاي من بره مستورد على طول كان يلبسه الحضرمي العطر كان يجيله مستورد من بره عارف انت الناس واحد عايز يحط عطر يجيله من فرنسا بالطياره تقول الطياره جايه لوحديها عشان شايله ازازه ريحه تخيل انت ده برضه كده كان بيجيله العطر مستورد عشان يحط العطر يمشي في المدينه في مكه مكه تعرف ان مصعب جاي وكان لسه شاب صغير كده هو بقى 16 سنه 15 سنه كان بيتدلع لسه بيتدلع سنه بس يسلم فيها كل ده يتغير كل ده يتغير ويموت مصعب رضي الله عنه يوم يموت ولا يجدون ما يسترونه به مصعب بن عمير ده كان يبقى ظهرت مكة يوم ما يموت ما يلاقوش غير يعني ثوب صغير قصير لو غطوا وجهه بدت رجلاه لو غطوا رجلاه بدا وجهه رضي الله عنه يغطوا وجهه والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يضعوا على قدمه شيء من الإذخر نبات يغطوا برجله ده مصعب بن عمير رضي الله عنه مات شاب مات شاب 33 سنة ولا 28 سنة شوف السن 28 سنة 33 سنة شاب إذا هذه القدوة لماذا لا تكون قدوة لشبابنا ده مش شاب ده إذا مجتمع المسلمين ومجتمع السلف الصالح رضي الله عنه فيه من القدوات الشيء العظيم لو تتبعنا آثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سوف نرى المعجزات معجزات فعلا معجزات فعلا تخيل مثلا واحد زي حمزة رضي الله عنه حمزة كان يقاتل بسيفين مش بسيف واحد بسيفين ماسك سيف هنا وسيف هنا يضرب بده ويضرب بده يضرب بده ويضرب بده متخيل شيء مش ممكن انت تتخيله واحد تاني يدخل المعركة حاطط الرمح على كتفه حاطط الرمح على كتفه أكنه شايل فاس وراكب الفرس بتاعه ورابط العصابة على رأسه هذا أسامة بن زيد رضي الله عنه حاطط رابط العمامة حمراء ويضع رمحه على كتفه ويدخل في المعركة تخيل كده واحد حاطط الرمح على كتفه الرمح ده عامل زي الماسورة كده اهو حاطه على كتفه على كتفه مش مثلا مهيئه للضرب ومستعد ده حاطه على كتفه يعني لما يشوف واحد ينزله على كتفه ويضربه بيه ويرجعه تاني يعني بي... اكنه بيقاتل دلعه كأنه بيتدلع وهو بيخاطب مهارة وكفاءة يضرب بالرمح الضربة تقتل تقتل كان العدو إذا رأى رآه في المعركة أيقن أن الجنود سوف يهلكون وكان سنه 17 سنة سنه 17 سنة وشال الرمح على كتفه كده البراء بن مالك رضي الله عنه أيضا لم يدخل على العشرين وكان عمر بن الخطاب رضي عنه كان بيحذر يحذر قادة الجيوش من تعيين البراء بن مالك رضي الله عنه على الجيش ليه؟ مهلكة مهلكة يعني ايه مهلكة؟ يعني شجاع جريء حاجة مش ممكن تتخيلها يدخل في خضم المعارك المعارك بمن معه بمن معه لا يعبأ يدخل في المعركة كده هو بالجيش اللي معاه هو شجاع جريء مش خايف من حاجة يدخل في المعركة طبعا اللي وراه ممكن يكونوا مش على نفس الكفاءة يعرضهم للهلكة يعرضهم للموت في حديقة الموت في مقتل مسيلمة الكذاب في حرب المرتدين دخل إلى حصن مسيلمة الكذاب إلى إلى باب الحصن حتى أن أعوان مسيلمة الكذاب أغلقوا الأبواب أغلقوا الأبواب تخيل هم في, في ديارهم ويغلقوا الأبواب خوفا من المسلمين أغلقوا الأبواب ماذا فعل البراء رضي الله عنه أمر أصحابه أن يضعوا ترس فوق رؤوس الرماح ترس ويضع فوق يضع هذا الترس فوق رؤوس الرماح الترس اللي بيصد بيه يحط الترس دوت على رؤوس الرماح كده يعني يشيلهم الترس بالرماح ثم يقف هو فوق هذا الترس ويرفعوه حتى يصل إلى سور الحديقة فيقذف نفسه إلى داخل الحديقة ده هم قفلوا الباب يعني أنا بقفل الباب في وشك فأنا هدخل لك يقوم طالع على السور ومش طالع أي طالع ده مش ممكن يقدروا يشيلوه عشان يوصلوه للسور فوضعوا الترس على رؤوس الرماح ثم قفز هو فوق الترس ورفعوا الترس برؤوس الرماح حتى اقترب من السور فقفز فوق السور يبقى ارتفاع كم متر الرمح ده تقريبا 2 متر الرمح تقريبا 2 متر 2 متر وشويه طيب يبقى وهم الرجال طول الواحد منهم قول مثلا 120 سم او 150 سم 150 بيرفعوا كده اهو 150 وقول كمان 50 يعني 2 متر و2 متر رمح ب 4 متر وهو فوق الترس قول متر ونص كمان يعني 5 متر ونص على الاقل وهينط لسه على السور قول 6 متر وبعدين يرجع ينطهم بقى جوه من غير ترس تقدر انت تنط 6 متر كده من غير ترس هتنزل رجلك مكسوره ويجبسوك ويجي لك شلل اطفال تبقى مشكله على 6 متر تنطهم كده وانت ممكن 6 متر قلت نطهم على الرمله لا ده 6 متر فوق الاعداء ينزل كده هو يلاقي نفسه في وسط العدو وحده يقاتل المئات مئات يقاتلهم حتى يفتح باب الحصن داخل هدف واضح محدد عايز افتح الباب ليه؟ عشان يدخل المسلمين يكملوا على بقيه جيش مسيلمه الكذاب هدفه يفتح الباب مهما ضرب ومهما اصيب هو هدفه يفتح الباب قاتل عشرات ومئات وفتح الباب فتح الباب دخل المسلمين أفواج وهزم مسلمة الكذاب وده واحد اللي عمل كده واحد تخيل إذا شباب المسلمين دول ما يصلحوش إن هم يكونوا قدوة ما حدش نفسه يبقى زيهم ألا يتطلع أحد أن يكون مثل هؤلاء الشباب ده احنا ما بنجيبش سيرة بقى إيه الناس اللي هي الفطاحلة الجبال الرواسي أبو بكر وعمر وعثمان الناس اللي هي اعمارها كانت ال 40 وال 30 وال 35 و... ما بنجيبش احنا سيره دول دلوقتي دي دول قمم ده احنا بنتكلم على قمم ايضا ولكنها صغيره الاسنان اعمارهم بس هي الصغيره لكن قيمتهم عاليه عاليه جدا عاليه جدا لدرجه ان واحد منهم تنزل الملائكه عشان تسمعه بيقرا القران يبقى ده قيمته قد ايه؟ سنه قد ايه وقيمته قد ايه؟ ما تقارنش ما تقارنش لا علاقه بين السن والمقدار القيمة والقدر هائل جدا لكن أنت فين وهم فين إذا هذه القدوات لماذا لا نتعرف عليها لماذا لا نقرأ سيرهم ونتعرف على هديهم رضي الله عنهم فنختفي آثارهم نكون مثلهم نتشبه بهم رضي الله عنهم ونحن بس نتشبه باللعيبة والشويطة والهديفة ويكون هم دول القدوة لا شك أن هذا فشل تخيل ان الشباب يكون في غياب عن هذه القدوات لا يرى لا يرى هذه القدوات اذا بمن يقتدي ولذلك يضيع الشباب يتيه الشباب يدخل التيه ما يطلعش ما يعرفش يطلع توهان ما يعرفش يطلع والسبب أن هذه الشخصيات العظيمة غيبت غيبت فعلا أريد لها أن تغيب وأن تبعد عن ساحة المجتمع لكن الحل أن ترجع هذه الشخصيات أن نعود نحن إليها ونختفي آثارها حينئذ سوف ترى أعاجيب سوف ترى نماذج فريدة نماذج لا يمكن أنك أنت كنت تتخيلها للأسف أن كثير منا لم يقرأ سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولو أنت قعدت تقراها هتقول مش ممكن ده يكون كان جيل في شبهه أو له نظير ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صدق عندما يكون خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثلاث قرون بس بعد كده ما لهمش زي ليس لهم مثيل الجيل الذي عاش بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم جيل فريد هذا الذي مدحه ربنا عز وجل وقال لهم كنتم خير أمة أخرجت للناس انظر هذا الجيل كان منهم منهم من بداية الدعوة الأرقم ابن أبي الأرقم أرقم ابن أبي الأرقم ده تفتكر كان عنده كام سنة ده خد بالك الرقم ابن أبي الأرقم ده الذي آوى الدعوة يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيلتقي ويجتمع ولقاءاته السرية بأصحابه كان بيروح فين؟ عند الأرقم الأرقم كان ساكن في حي الصفا حتى لغاية النهاردة اللي بيروحوا السعودية عارفين أن حي الصفا ده حي الراقي حي راقي من يومه حي راقي فهو كان ساكن في حي الصفا ساكن على جبل الصفا فما حدش يتخيل ان حي الصفا دوت زي المهندسين كده مثلا ممكن اي شخصيه ارهابيه تدخله مش ممكن حد يدخله من الارهابيين دول مش ممكن لكن احنا بنتكلم على الارقم نفسه كان عنده كام سنه اللي هو دعا النبي عليه الصلاه يجي بيته اللي تحمل استقبال الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته مش مره مش مره ده تاريخ تاريخ دار الارقم ابن ابي الارقم ايه ده يقول لك دخلت الدار خلاص بقى صحابي بقى صحابي يعني مش أي صحابي بقى جبل بقى وتد بقى عمود لأنه من دخل هذه الدار هذه العتبة العتبة عتبة دار الأرقم ابن أبي أرقم ليست كأي عتبة أنت بتدخل عتبة بيبكو وعتبة الجامع وعتبة المدرسة وعتبة أي حاجة لا لا لا عتبة دار الأرقم دي كانت تختلف اختلاف كبير جدا إيه يعني كانت عالية كانت رخام كانت سيراميك لا لا لا ما كانتش كده خالص لكن العتبة دي كان لها تميز تاريخي اللي يخط العتبة دي معناه انه بيترك الجاهلية ورا ظهره اللي بيخط العتبة دي انه بيترك الكفر خلف ظهره لا يمكن يدخل دار الأرقم إلا راجل بقى من المسلمين والمسلمين وقتها على صوابع اليد بيتعدوا سبعة ثمانية خمسة لما دول يبقوا معدودين أي واحد يدخل الدار ديت يبقى خلاص دخل في هذه التركيبة الجديدة دخل في هذه البنية الجديدة دخل ليكون واحد من أعمدة هذا الدين واحد من أعمدة هذا الدين في دار الأرقم ابن أبي الأرقم كام سنة عمر الأرقم بقى ها مين يقول لي لا 20 ده ده عجوز قوي كده ها 11 سنة 11 سنة ومع الاختلاف تبقى 13 مع الاختلاف يعني لو جينا ده بيقول 13 ده بيقول 12 ده بيقول 11 اخرك 13 اخرك 13 ايه رايك بقى 13 سنه ياوي النبي صلى الله عليه وسلم ياوي النبي صلى الله عليه وسلم انت عارف يعني ايه ياوي النبي صلى الله عليه وسلم يعني ده لو عرفوا بيته كانوا ضربوه بصواريخ نوويه لو عرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم هنا في المكان ده كان ضربوا الجبل بصواريخ تخيل بقى عنده الشجاعة أن يأوي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ومش مرة مرة وخلاص على كده لا لا لا كل مرة كل مرة حتى دخل هذا البيت التاريخ ودخل هذا الاسم التاريخ محدش يعرف حاجة عن الأرقم والنبي الأرقم محدش يعرف عنه حاجة غير أنه كان بيأوي النبي صلى الله عليه وسلم في الغ... في بيته بس حد يعرف عنه حاجة سمعنا إحنا طول عمرنا دي سمعنا عنه حاجة دوره انه كان فاتح بيته للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشجاعه بهذه القوه لا مهابه لا خوف لا وجل ايمان راسخ امن بان هذا الرسول خلاص يضحي يبذل يعمل كل حاجة مفيش مشكلة يتحمل كل المشاق حتى لو كانت من قريش حتى لو كان أي حال ضرب اضطهاد تعذيب إيذاء طرد مش مشكلة لأنه آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم كل واحد اتخرج من دار الأرقم ابن أبي الأرقم كان قدوة كان علم كان مشعل نور وهداية لهذه الأمة ولذلك قلنا إن عتبة دار الأرقم ابن أبي الأرقم ليست كأي عتبة اللي يخطيها ده معناها إنه بيرمي كل الجاهلية خلف ظهره كل الجاهلية خلف ظهره وبيبدأ يتحمل المشاق والعناء والبلاء وي وي ويقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم هو الرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوته ويصبر ويتحمل خلف النبي صلى الله عليه وسلم إذا القدوة القدوة موجودة موجود قدوات كثيرة جدا لكن احنا مغيبين عنها احنا مغيبين عنها وخد بالك احنا ما جبناش سيرة حد يا دوبك دول اثنين ثلاثة اللي اتكلمنا عنهم مش كده؟ ما جبناش سيرة حد لكنك لو أخذت الصحابة واحد واحد وأخذت تذكر بعض مواقفهم صعب انك انت تحصيها طلحة رضي الله عنه وهو في غزوة أحد طلحة رضي الله عنه يقف مع النبي عليه السلام وليس معه سوى عشرة النبي صلى الله عليه وسلم معه عشرة تنفار كل الجيش بعد مفيش غير عشرة بس حوالين الرسول عليه الصلاة والسلام تخيل بقى والنبي عليه الصلاة والسلام يقع في حفرة يعني سهل ان العدو يضربه أو يقتله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من للقوم ها مين يطلع, يطلع للقوم مين يدافع من للقوم فيقول طلحة أنا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له مكانك يطلع واحد تاني يقول أنا يقول له دونك ادخل يدخل يقاتل يقتل شوية ويموت يقول النبي صلى الله عليه وسلم من للقوم يقوم طلحة تاني النبي صلى الله عليه وسلم يقول له مكانك واحد تاني يطلع يقول له ادخل يدخل يقاتل لغاية ما يموت عشرة ماتوا بالطريقة دي كم مرة طلحة يعرض نفسه كم مرة عشرة عشر مرات طلحة بيعرض نفسه أنا مش بقى إيه ما أنا قلت مرة مش كده أنت بتتلكك تيجي مثلا يقول لك اعمل الشيء الفلاني تقول له أنا قلت لك قبل كده قلت له ما رضيتوش لا أنت تفرض تعرض نفسك مرة اترفضت كمان مرة كمان مرة كمان مرة كمان مرة إذا كنت فعلا حريص على الخير هيتقال لك تعالى لكن لو مش كنت حريص على الخير انت مش هتكرر الطلب طلحه رضي الله عنه 10 مرات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مكانك اقعد اقعد اقعد حتى ياتي دوره يقاتل طلحه رضي الله عنه قتالا شديدا ويدعو له النبي صلى الله عليه وسلم طلحه رضي الله عنه قاتل قتال لم يقاتله احد ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اوجب طلحه اوجب طلحه يعني عمل اللي عليه وزياده ما حدش عمل زي طلحه اوجب طلحه رضي الله عنه الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم فحفصة بنت سيرين رضي الله عنها تقول يا معشر الشباب اعملوا فإني رأيت العمل في الشباب يا معشر الشباب اعملوا فإني رأيت العمل في الشباب هذا المعنى هيؤكد أن مرحلة الشباب مرحلة مهمة جدا فهي مرحلة العمل مرحلة البذل مرحلة العطاء القدوات التي رأينا كانت تعمل في مرحلة الشباب كانت تبذل في مرحلة الشباب إذا ما ينبغي أن نقول أننا ليست لنا قدوة ولكن قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه رضي الله عنهم من شباب هذه الأمة وشباب الأمة يعني أحيانا الإنسان يقول مثلا الشباب هل هذا عمر من 17 ل 20 ل 25 ولا ملوش حدود فالعلماء يقولوا أن سن الشباب هذا ليس له حدود ليس له حدود بل إن الإنسان منذ ما يبلغ ويبدأ في مرحلة الرجولة يتعدى مرحلة الطفولة يعني مرحلة الشباب ديت مرحلة لها طرفين طرف طفولة وطرف شيخوخة يبقى مرحلة في النص دي كلها مرحلة إيه؟ مرحلة شباب قد تمتد وقد تنكمش قد تمتد وقد تنكمش يعني يعني العلماء بيقولوا إن ممكن واحد يبقى عنده 60 سنة ويكون شاب ازاي 60 سنه وشاب ده ممكن يكون عجز وشعره ابيض لا مفيش مشكله لان الشباب ليس فقط في ان الشعر يبيض ولا ان السن يكبر لا لكن الفهم والحركه والعطاء والاتقان والتدبير وحسن البلاء كل هذا من الشباب فممكن الإنسان يبقى عنده 30 سنة و40 سنة و50 سنة لكن ما زال شباب يذهب ويعطي ويحاضر ويناظر ويجاهد ويدرس ويجالس ويفعل ويفعل ويفعل وممكن واحد تاني يبقى لسه عنده 18 19 سنة ولا 20 سنة يقول لك يلا حسن الختام خلاص بقى احنا خلاص دخلنا على الخط الأحمر ايه ده ده خلاص يعني ايه خلاص خلاص بقول لك سلم نمر مفيش لا لا في مستقبل ولا في ولا في ولا في ويبقى شباب ضايع ولا حول ولا قوة إلا بالله لماذا؟ لماذا؟ أين الهمة العالية؟ أين القدوة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالشباب ليس جسد وليس سن وليس مرحلة فقط لا ولكنها روح روح تدب في نفوس الناس بمجرد ما يتخطى مرحلة الطفولة دخل في مرحلة ان هو بقى شاب خلاص شاب ده ممكن يعطي تذكر آه معاذ ومعوذ معاذ ومعوذ عارفينهم طبعا اللي قتلوا مين قتل ابو جهل كان عندهم كام سنه ده 11 سنه الاثنين دول كانوا الاثنين عندهم 11 سنه 11 سنه تخيل ان هم ما كانوش بيقدروا يشيلوا السيف يعني واحد مش قادر يشيل السيف وقصير القامه ويقول لصحابي يا عمي أين أبو جهل تخيل كده واحد صغير كده اهو بينغز واحد صحابي كبير ينغزه كده يزغده يقول له يا عمي أين أبو جهل بيدور معاه في معركة يقول له يا عمي أين أبو جهل يقول له وما شأنك بأبو جهل أنت بتفكر فيه أبو جهل ده راجل رئيس جمهورية بتفكر فيه إزاي سيبك منه أنت بص للعساكر البيادق الصغيرة دي لا أنا عايز أبو جهل ليه؟ قال سمعت أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويقسم الشاب الصغير والله لا يفارق سوادي سوادا حتى يكون الأعجل منا يعني أنا بس أشوفه وما تشوف مين هيقتل التاني مين يقتل التاني ده معاذ معاوز من الناحية التانية يزغده يقول له يا عمي أين أبو جهل نفس السؤال بس ده على انفراد ولا على انفراد كل واحد عايز يفوز بالأجر أجر إن هو يقتل هذا الطاغية هذا الطاغوت عايز يقتل يا عمي أين أبو جهل فالمهم قال له هو دونكما ظهر الوحش ظهر في الشاشة قال له هو الوحش اهو هو دونكما فانقض عليه كالأسدين تخيل كده أولاد صغيرين يعني ممكن يتكعبل فيهم وهو في السكة اللي أنت النهاردة بتقول لهم امشي يا ولد بره المسجد العب في الشارع مش كده؟ تقول له امشي بره هم دول اللي كانوا بيقتلوا أبو جهل الاولاد الصغيرين دول ده ممكن يطلعوا اخوه ملتزمين يبقوا كويسين جدا وعلى مصطلح الناس الوحشه يقول لك دول ارهابيين دي بذور ارهاب طيب احنا هنفترض ان الاولاد دول بذور ارهاب ليه ما نرعاهاش لو انت نرعاها عشان ما يبقوش منحرفين وما يبقوش ارهابيين ويبقوا ناس طيبين مش كده دول اولاد صغيرين مجرد قال هو دونكما ابو جهل اهو انقض عليه كل واحد بسيفه بيضرب تخيل واحد مش قادر يشيل السيف هيضرب ازاي؟ صعب ان هو يضرب ينغزوا فيه ينغزوا فيه المهم ان هذا الراجل الضخم يعني وقع كالدلو على الارض الكب على الارض وقع على الارض فجاء عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود ده كمان حاجه ثانيه مشكله ثانيه عبد الله بن مسعود قصير القامه نحيف الجسم ضعيف البنيه طيب تخيل بقى انت واحد كده ده راجل بس بقى ايه يعني جسمه رفيع جدا نحيف وضعيف وقصير واسود وقام جاي ركب على صدر ابو جهل على صدره ما ده مش طايله تخيل كده ان ايه ان في نمله في الارض وفي جبل نايم جنبها دي هتطلع ازاي على الجبل ده هو عبد الله ده عشان كده طلع فوقيه طلع فوقيه واخذ السكين واراد ان يقتله فابو جهل بيبص له كده هو بغرابه قال له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم بقول له انت طلعت مطلع صعب عليك قوي قاعد على صدري يعني هو الراجل يعني متجندل في دمه مش يسكت يقول له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم الاحتقار والكبر والغرور والعجب حتى هو مجندل في دمه مرض مش ممكن يفارقهم والعياذ بالله كبر وهو مجندل في دمائه برضه عمال يقل ادبه ويطول لسانه ويقول له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم يعني صدري ده مش اي حد يطلع عليه اهو طالع عليه وذبحه ذبحوا جابوا خلص عليه رضي الله عنه خد بالك ناس كانت ضعاف البنية كانت بتعمل ايه أولاد صغار السن كانوا بيعملوا ايه دول كانوا قدوات هائلة قدوات هائلة كانت بتبذل فعلا لله تبارك وتعالى فلا وألف لا للشباب الذي يجعل الشباب موقف بلادة الشاب اللي يجعل شبابه ده موقف بلادة يعني سلبي هذا مرفوض جملة وتفصيلا واحد يقول لنفسه أنا ما انفعش في حاجة أنا ما انفعش في حاجة معلش هي دي رواسب المجتمع إن هو يقول أنا ما انفعش في حاجة دي رواسب المجتمع هذا تأثير المجتمع عليه إن يقول أنا ما انفعش في حاجة لكن هل هو فعلا ما ينفعش في حاجة؟ غلط مش ممكن احنا شفنا بعض النماذج وكانت بتعمل ايه فما ينفعش ان شاب يقول انا ما ينفعش انا ما اعرفش انا ما اقدرش جمل العجز واليأس والفشل هذه الجمل لابد أن تمحى من قاموس شبابنا ما ينفعش الواحد يقولها ولذلك الشباب الذي يقول هذه العبارات شباب يعني لا رجولة فيه ده شباب بقى قاعد للكورة وقاعد للهو قاعد للمرح قاعد يعني لتضييع وقته يقتل وقته تيجي تسأله أنت بتنتج إيه ولا حاجة بتقضي يومك إزاي كيف يقضي اليوم نايم نص اليوم يطلع يتفرج على الماتش يتفرج على الكمبيوتر يتفرج على التلفزيون ينزل في السايبر شوية يروح على البحر حبة يقف مع أصدقائه شوية يروحوا يعكسوا البنات اللي هنا يروحوا يدخلوا سينما يروحوا يعملوا يروحوا وانتهى اليوم ما هو الشيء المثمر ما هي الثمرة الذي حصلتها في هذا اليوم أصبح همه الكورة الشباب شباب الكورة يوم ما يقف قدام التلفزيون يتفرج على الكوره، يوم ما ينزل يلعب في الشارع يلعب كوره. اصبحت الكوره هي تسلب العقول. وبمناسبه الكوره هنقول لكم ايه بعض ابيات الشعر عن الكوره. فكرة القدم يقول أمضى الجسور إلى العلا بزماننا كرة القدم أمضى الجسور إلى العلا في زماننا كرة القدم يعني الجسر اللي توصل له العالي اللي يوصلك على طول للقمة هو إيه؟ هو كورة عايز تبقى في القمة تبقى لعيب كورة تبقى راجل محترف تبقى راجل بتتباع بالمليون والنص مليون فهو بيقول ايه ان امضى الجسور الى العلا بزماننا كرة القدم تحتل صدر حياتنا وحديثها في كل فم وهي الطريق لمن يريد خميلة فوق القمم أرأيت أشهر عندنا من لاعبي كرة القدم أهم أشد توهجا أم نار برق في علم يعني هم أكثر نصاعة وتوهج ولا نار على جبل مين مشهور أكتر نار على جبل ولا اللعيب لا اللعيب يقول أهم أشد توهجا أم نار, أم نار برق في علم لهم الجباية والعطاء بلا حدود والكرم يعني كل الجبايات وكل العطايا وكل المنح رايحة لفين على الملاعب لهم المزايا والهبات وما تجود به الهمم الناس أصحاب الهمم العالية اللي يتبرع بمليون ونص مليون وثلاثة مليون للعيبة أصحاب الهمم والقمم كرة القدم الناس تسهر عندها مبهورة حتى الصباح وإذا دعا داعي الجهاد وقال حي على الفلاح غطى الجميع بنومهم فوز الفريق هو الفلاح فوز الفريق هو السبيل إلى الحضارة والصلاح كرة القدم صارت أجل أمورنا وحياتنا هذا الزمن ما عاد يشغلنا سواها في الخفاء وفي العلن أكلت عقول شبابنا ويهود تجتاح المدن واللاعب المقدام تصنع رجله مجد الوطن مجد الوطن عجبا لآلاف الشباب وإنهم أهل الشمم صرفوا إلى الكرة الحقيرة فاستبيح لهم غنم دخل العدو بلادهم وضجيجها زرع الصمم أيسجل التاريخ أن أمة مستهترة شهدت سقوط, سقوط بلادها وعيونها فوق القرى لا شك أن التاريخ يكتب هذه المأساة أن الناس يعيشون في لهف في شغف وفي ارتباط غير عادي بكرة القدم ولا حول ولا قوة إلا بالله كل وسيذكر التاريخ بأحرف من نور علاة الهمم من الشباب الذين غيروا مجرى التاريخ لابد ان التاريخ يذكر الناس اصحاب الهمم العاليه الناس اصحاب القمم الفعليه الحقيقيه اما هؤلاء سرعان ما تذوب هذه الهمم وهذه القمم أي لعيب وأي محترف وأي نجم ألا يخبو؟ هيخبو أي نار لا تنطفئ تنطفئ يبقى مهما اشتهر كل هذه الشهرة سوف تزول وسوف تنهار وذكرنا بقى طرف كثير جدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أسامة رضي الله عنه وأيضا في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد معاذ معاذ بن جبل رضي الله عنه وقال يا معاذ والله إني لأحبك والله إني لأحبك خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه لمعاذ والله إني لأحبك تفتكر بيحبه ليه معاذ بن جبل رضي الله عنه حبر هذه الأمة معاذ بن جبل أفقه هذه الأمة معاذ بن جبل أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام 18 سنة معاذ بن جبل مين مننا النهاردة زي معاذ بن جبل 18 سنة وأفقه أهل الأمة النبي صلى الله عليه وسلم يقسم له والله إني لأحبك دي من غير قسم مش محتاجة قسم تخيل لما النبي يقول لك أنا أحبك تساوي قد إيه عندك دي, دي خلاص دي هي دي كل حاجة دي اللي أنت عايزها لأنك لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أحبك خلاص لأحبك ربنا عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ده مجرد اتباعك للرسول عليه الصلاة والسلام ربنا بيحبك ما بالك بقى لو ان النبي عليه الصلاه والسلام بقى هو اللي بيحبك ربنا مش هيحبك ستنال المكانه العظيمه العاليه انظر النبي عليه الصلاه والسلام يقول والله يا معاذ اني لاحبك معاذ بن جبل رضي الله عنه قانتا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول ان معاذ كان امه كان امه قانتا لله معاذ بن جبل عابد معاذ بن جبل يمثل امه معاذ بن جبل في هذه القمة ده معاذ بن جبل ده واحد من شباب هذه الأمة واحد بس من شباب هذه الأمة إن معاذ بن جبل إمام إمام يا أمام إمام عند أهل مكة وأهل المدينة النبي عليه الصلاة والسلام يمدحه ويفخر بوجوده ويعلن حبه له بل ويخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن مكانة معاذ أمام العلماء يوم القيامة أن معاذ أمام العلماء برتوة له منصب له مكانة له درجة في فرق بينه وبين علماء الأمة كلهم يوم القيامة له منزلة أعلى عند الله تبارك وتعالى معاذ بن جبل رضي الله عنه كان عمر بن الخطاب يقول لولا معاذ بن جبل لهلك عمر معاذ بن جبل اللي هو 18 سنة 20 سنة كان من الفقه لدرجة أن عمر يقول لولا معاذ بن جبل لهلك عمر يعني كان يساند العلماء وكان يساند الأمراء وكان يساند من يقومون بشؤون الدين لهذه البلاد ويحمونها قل لولا معاذ بن جبل لهلك عمر فكان معاذ بن جبل رضي الله عنه سباق إلى الخير يقول ومات رضي الله عنه في خلافة عمر ولم يجاوز 33 عاما معاذ بن جبل عاش مع النبي عليه الصلاة والسلام تسع سنين تعلم كل العلم ده وأصبح فقيه الأمة في تسع سنين تسع سنين تسع سنين النهاردة أنت بقالك كام سنة ملتزم يعني على الورق بقالك كام سنة بيحسبوك أخ معاذ بن جبل أصبح أمام العلماء يوم القيامة برتوة في خلال تسع سنين معاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ بن جبل في تسع سنين ما كانش بيضيع عمره ما كانش بيضيع وقته هي دي القدوة هي دي القدوة الحقيقية هذا تعلم كيف يستغل شبابه واحد ميت عنده 33 سنة ميت في خلافة عمر عارف في خلافة عمر يعني ايه؟ يعني هو عاش تسع سنين أخذ تسع سنين مع النبي صلى الله عليه وسلم خلافة أبو بكر سنتين وخلافة عمر قول خد منها سبع ثمان سنين يبقى عمره كان قد ايه لما اسلم معاذ بن جبل؟ كان صغير كان صغير وقعد تسع سنين بس مع الرسول عليه الصلاه والسلام وبعد كده هو مات النبي عليه الصلاه والسلام واكمل هو المسيره مع ابي بكر الصديق ثم عمر ومات في خلافه عمر وعنده 33 سنه رضي الله عنه او 8 ايضا وعشرين سنه بعض العلماء مختلفين يا كان 28 يا كان 33 رضي الله عنه إذا هؤلاء كانوا قمم قمم وفي أي عمر وفي أي سن في هذا السن الذي أضاعته الأمم الأمة النهاردة بتضيع شبابها تقتلهم وتستغنى عنهم ببساطة تستغنى عن الكفاءة تستغنى عن المهارة تستغنى عن الخبرة تستغنى عن القوة تستغنى عن القدرة عن الإرادة عن العزيمة كل هذا يستغنون عنه يستغنوا بيبيعوه بيضحوا به لمن؟ لمصلحة من؟ بل وشباب الأمة أيضا في غيبوبة هذه مأساة أخرى أزمة حقيقية أن شباب الأمة يعيش في غيبوبة لماذا لا يرجع إلى سلف الأمة؟ تخيل لو أن الشباب يطلعوا فقط على سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مجرد أن يطلعوا مجرد أن بدل ما يقروا ميكي وتنتان وسمير وبندق بدل ما يقروا الحاجات ديت يقروا سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كم من الفائدة ستعود عليهم كم من الفائدة بص واحد كبير محترم وماسك الألغاز في إيديه وينام وهي تحت السرير إيه ده يقول لك ألغاز بقوي عقلي وبقوي مش عارف بقوي بقوي إيه ده خيال ده خيال لماذا لا تعيش مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لا تقتفي آثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم اختار أصحابه ورباهم فأحسن تربيتهم فكانوا حقا نجوما وجبالا وأعمدة قام عليها هذا الصرح العظيم ولذلك نحن إذا أردنا أن نقتفي أثر إذا نقتفي أثر من؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه كانت بعض النماذج يعني من حياة أصحابنا أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم فبرضه موقف سريع قال أبو وائل عدنا خبابا خباب كان مريض فراحوا يزوروه قال عدنا خبابا فقال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله فوقع أجرنا على الله يعني هجرهم هو يريدون الهجرة فأخذوا الأجر إن شاء الله فمنا من مضى ولم يأخذ من أجره شيئا منا من مضى ولم يأخذ من أجره شيئا يعني إيه مضى ولم يأخذ من أجره شيئا يعني ما خدش من الدنيا حاجة لم يحصل لغنيمة ولا ثروة ولا بيوت ولا عقارات ولا أراضي ما خدش حاجة منا من مضى ولم يأخذ شيئا منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه تعرف أن مصعب بن عمير مصعب بن عمير وهو بيقاتل ضربه رجل من الكفار ضربه وكان اسمه ابن قمئة ضربه في يده اليمنى فقطع ذراعه الأيمن فأخذ اللواء بذراعه الأيسر فضربه في ذراعه الأيسر وهو يردد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ويمسك الراية تخيل ضربوا إيده اليمين أنت بقى لو صبعك اتعور هتعمل إيه؟ نزيف وعايز اسعاف ومش عارف ايه وهيغمى عليك وهتدوخ وهتقع في الارض لا لا لا لا ده قطعوا ايده ايده من اليمين كلها اتقطعت فمسك اللواء بايده الشمال مسك فضرب ايده الشمال فضمه بعضديه انحنى عليه وضربه فاخذ رمحا وضربه فالرمح نفذ من مصعب رضي الله عنه نفذ يعني دخل من ظهره طلع على بطنه نفذ الرمح طالما نفذ الرمح يبقى مات فوقع على الأرض رضي الله عنه شهيدا في المعركة انظر كيف مات مدافعا عن هذه الراية راية لا إله إلا الله لآخر لحظة من حياته وهو يبذل لهذا الدين يبذل في دعوة الناس للدخول في دين الله عز وجل يبذل للدفاع عن هذا الدين يضحي بنفسه تخطى أعضاء عضو عضو وهو يدافع عن هذا الدين المتين العظيم إن شاء الله نستكمل بشيء الله بعض هذه الصور والنماذج في الأسبوع القادم حتى لا نطيل عليكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم ورزقنا وإياكم العمل به ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف محمول رقم صفر اثنى عشر ثلاثة ستة خمسة تسعة خمسة ثلاثة تسعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته